السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل عليه عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار أما بعد إخواني وأخواتي في الله يعني ربنا يبارك فيكم جميعا للأسف الشديد لما يعني الناس بيروحوا لطبيب والطبيب بعد فحوصات وكش- و- و- وكذا كشف و فيقولوا له الأخبار إيه يا دكتور يقول لهم الأمل في ربنا معناها يأسوا خلاص رغم ان كلمة الامل دي كلمة كبيرة قوي رغم ان الرجاء في رحمة ربنا ده معنى كبير قوي يا اخوانا احنا عايزين نتكلم الليلة حوالين معنى عظيم جدا جدا حوالين قول الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبدا ربنا ما يقدرش انه يكفيك انه يحفظك انه هو يحل لك كل مشاكل امور حياتك كلها كنت يعني من فترة كده قاعد في جلسة الضحى في المسجد وكان في كذا مشكلة كبيرة بيمروا بحياة الواحد فالواحد قاعد مهموم يعني ما هوش عارف يعمل ايه وبعد كده الواحد هودي قال لا طب ما اقعد استغفر طول اليوم النهارده طب ما اخد اليوم النهارده في التوسل الى الله بالاستغفار من ذنوب الواحد لعل ربنا ينزل الفرج فبدات اقعد استغفر ربنا شويه وحسيت بكميه فرح في قلبي لو وزعت على اهل البلد طفيت قلت ايه ده يا سبحان الله العظيم ليلة قيام تأمين لمستقبل الواحد أكتر من مليون جنيه يوم صيام تأمين لمستقبلك أكتر من 100 عريس واقفين على الباب ما تعرفيش هم هيبقوا سبب سعادة ليكي ولا لسه اختيار ربنا سبحانه وتعالى أو توفيق ربنا لم يأتي يا إخوانا الفرح والقلق والذبحات الصدرية اللي بسبب الهموم والانشغال وال... والاكتئاب وال... والتوتر الرهيب اللي الناس بقت فيه سبحان الله العظيم مش ربنا يا اخوانا مش ربنا اللي تقبلي عليه وربنا يقفل الباب قدامك مش ربنا اللي تختاره وما يختاركش مش ربنا اللي تقبل عليه وما يقبلش عليك مش ربنا يا جماعة مش ربنا اللي تسيب عشانه ما يعوضكش اضعاف اضعاف اضعاف اللي انت سبته عايزين الثقة في الله سبحانه وتعالى الامة الوقت لما بيحصل اي ازمة الامل في مجلس من قرار من مجلس الامن الامل في قرار من الامم المتحدة الامل احنا عايزين الامل في ربنا الاسلام علمنا ان ما نيأسش المؤمن لا يمكن ييأس لا يمكن يحبط لا يمكن ابدا المؤمن يا اخوانا الاسلام علمنا ان كلمه مستحيل دي ما تجيش في حياتنا ان كلمه مش هقدر ان كلمه صعب ان كلمه ما ينفعش الكلام دي كلها مشطوبه من قاموس الانسان المؤمن المتصل بالله سبحانه وتعالى الوقت البلد مليانه مشاكل الفقر والحاله الاقتصاديه 40% تحت خط الفقر الدماء اللي بتسيل قدام مجلس الوزراء وفي ميدان التحرير كأن الدم ده حاجة عادية النهاردة مات خمسة النهاردة اتقتل سبعة النهاردة أصيب عشرين النهاردة النهاردة الأوضاع صعبة جدا الناس محبطة الناس عايزة تحس بالأمل الناس في ناس قانطة بسبب الذنوب بتاعتها والمعاصي هل ممكن ربنا يقبلني في ناس بسبب وضع البلد بسبب الإعلام ال ال الخاضع اللي بقى إعلامنا للأسف الشديد الواحد بيخجل منه للأسف الشديد الناس عندها قنوط من أوضاع البلد من أوضاع الأمة واللي بيحصل للأمة ومكر أعداء الأمة بيها الأمل يا إخوانا الأمل في ربنا سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده مش ربنا يكفي الأمة سبحانه وتعالى الأمل ده هو الحياة وبدون الأمل مفيش حياة عشان كده هنعيش الليلة بإذن الله مع معنى عظيم جدا في كتاب ربنا أليس الله بكاف عبده نتكلم عن الأمل إن ربنا يفرج كل كرباتك الأمل إن ربنا يحل كل مشاكلك الأمل إن ربنا ييسر لك كل أمورك الأمل يا إخوانا الامل ان الامه احوالها تنصلح الامل ان مصر ربنا يوصلها لبر الامان الامل في النجاه في الاخره الامل في مغفره ربنا وفي رحمه ربنا سبحانه وتعالى الامل العظيم في الله سبحانه وتعالى اول شعار لينا هندور حواليه طبعا الشعار الاساسي بتاعنا اليس الله بكاف عبده انا عايز يا اخوانا ساعات في كلمات امل جميله قوي بتطلع في وسط مواقف سوداء الكل بيأس فيها لما جت سفينه السلام 98 تغرق ويعني اكتر من 1000 واحد وواحده بيغرقوا والسفينه نصها ولع ميه والناس بتقع ما بين النار وما بين الميه موقف رهيب مين اللي يقدر يفتكر اي حاجه في الوقت ده هل نتخيل ان في حد في الوقت ده رفع ايديه وقال يا رب طب انا عايز اقول لكم بقى ان سيدنا يونس اتحط في موقف اشد من الموقف ده اترمى من السفينه ده نفس الموقف اهو والحوت ابتلعه وفي وسط الحوت فظن ان لن نقدر عليه ان ربنا لا يمكن هيسيبه كان قلبه مليان امل في الله كان قلبه مليان امل ان ربنا لن يتخلى عنه ابدا اليس الله بكاف عبده هنا في الموقف ده يا رب في الموقف ده واشد منه يا اخوانا سبحان الله لما صخرة الدويقة وقعت على 600 واحد من اللي عايشين في منطقة الدويقة ناحية المقطم الصخرة وقعت على 600 واحد الجيش والدفاع المدني وال... والمؤسسات المدنية كلها بتحاول انها تشيلها عدة ايام لحد ما الناس ماتت تحتها تخيلوا يعني حال اللي كانوا تحتها كان حالهم ايه يعني في اللي مات ممكن بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاثة تخيلوا حالهم ايه نفس الموقف اتعرض ليه ثلاثة من عباد الله الصالحين دخلوا غار يناموا كانوا فيه فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت باب الغار تخيلوا ده صخرة جبلية يا اخوانا يعني زي صخرة الدواء كده مش مش طوبة يعني نزلت سدت باب الغار فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم ده عندهم امل انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله يعني احنا بنقول لكل واحدة في أزمة ولكل واحد في ابتلاء إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله الكلمة دي في قلوبنا يا إخوانا الراجل لما مسك السيف ورفعه على النبي عليه الصلاه والسلام والنبي نايم خد السيف من على فرع الشجره النبي صحى لقى واحد رفع السيف في وشه وبيقول له من يمنعك مني قال له الله الله ازاي يعني يعني ازاي يعني ربنا هيعمل لك ايه يعني النبي عليه الصلاه والسلام نايم اهوت على نايم على مفترش الارض والراجل ماسك السيف وبينه وبين ان هو يقتل النبي عليه الصلاه والسلام بالسيف هي تنزيله ايد بيقول له من يمنعك مني قال له الله الله الله يعمل لك ايه يعني ازاي ما فيش مع ربنا ازاي قال له الله فارتجفت يد الرجل ربنا سلط على الراجل ايديه ما فيش مع ربنا ازاي يا اخوانا لما سيدنا موسى كان واقف قدام البحر وفرعون جاي من وراه انا عايزك تتخيل الموقف ده موقف زي القذافي كده لما جم عرفوا مكانه انا عايزك تتخيل لحظتها ايه خلاص واقف زي المزول خلاص كل حاجه انتهت هل ممكن في الموقف ده تلاقي واحد يقول لك كلا ان معي ربي معاك ربك ايه ده جيش كامل وثوره بلد كامله كلا ان معي ربي مين اللي يتخيل ان في انسان عنده اتصال بالله بهذه الدرجه يا اخوانا سبحان الله العظيم لما سيدنا موسى قال كلا ان معي ربي يعني معاك ربنا يعني هيعمل لك ايه يعني يعني البحر اهو فرعون اهو يعني ربنا هيعمل ايه يعني ممكن اي حد يفكر يعني ايه اللي هيحصل يعني ماليش دعوه ايه اللي هيحصل انما ربنا معايا خلاص انا لا معايا اباتشي ولا اف 16 ولا رشاشات ولا مدافع ولا حتى سيوف بس انا معايا ربنا ربنا اللي اربع جنود بس من جنود اللي مالين السماوات والارض حاملين اضخم مخلوق في الوجود كله هو العرش الله قادر اللي جندي واحد من جنوده جبريل حمل قرى قوم لوط على جناحه وخسف بها الارض الله قادر يا اخوانا الله قادر يعني ازاي ما فيش حاجه اسمها ازاي لما زكريا دخل على مريم لقى فاكهه الصيف في الشتاء او فاكهه الشتاء في الصيف لا يا مريم أنا ازاي ازاي يا مريم ده جالك قالت له ما قالتلوش ازاي قالت له هو منين هو من عند الله ما دام من عند الله ما حدش يقول ازاي خلاص يا اخوانا مع ربنا كلمات امل انا عايزك تتخيل لما واحد بيتجوز واحده ويقعدوا خمس سنين و10 سنين و15 و20 سنه بدون انجاب خلاص مش ممكن بيفكر في الانجاب بعد كده لو حد كلمه في الموضوع ده يقول لك خلاص الموضوع منتهي انا عايزك تتخيل ان سيدنا زكريا رزق يحيى وهو عنده 90 سنه يعني لو متجوز من هو عنده 30 سنه يعني بقاله 60 سنه متجوز 60 سنه بلا انجاب واقف يقول يا رب سيدنا ابراهيم رزق اسماعيل في سن قريب قريب من هذا يعني ستين سنة زواج يا اخوانا ولسه عنده امل في الذرية مع الله سبحانه وتعالى كلمات الامل لما بيقول رب لا تذرني ما تسيبنيش يا رب يعني كلمة بتنضح بالامل يا اخوانا كلمة بتنضح لو واحد خد مراته وحطها في الصحراء الشرقية وهو ماشي هتعمل فيه ايه تخيلوا هاجر في نفس الموقف بتقول له آه الله امرك بهذا اذا فلن يضيعنا كلمة مليانة امل كلمة بتنبض بقول الله اليس الله بكاف عبده الله قادر سبحانه وتعالى الله ارحم الراحمين مولانا سبحانه وتعالى الله قادر يا اخوانا يا جماعة يعني في اثر من اثار بني اسرائيل لما جيء بإبراهيم ليلقى في النار ارتجت السماوات والأرض وما من ملك في السماوات ولا في الأرض إلا ضرع إلى الله أن يأذن له حتى ينقذ إبراهيم فقال لهم الله إن استغاث بكم فأغيثوه وإن استغاث بي فأنا وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله نعم الكاف الله نعم الرب ربنا سبحان الله العظيم يا اخوانا القضيه قضيه غلام الاخدود لما الملك بعت معاه يعني كتيبه عشان ترميه من على الجبل فبيقول اللهم اكفنيهم بما شئت يا سيدي الله قادر بس ازاي مفيش مع ربنا كلمه ازاي القضيه دي انتهت فاذا دخلتموه فانكم غالبون يعني العمالقه قاعدين في فلسطين وعاملين مستوطنات ومجهزين نفسهم ومستعدين للدفاع ضد اي هجوم واحنا ضعفاء طب ازاي يعني فاذا دخلتموه فانكم غالبون الله قادر اليس الله بكاف عبده معنى لو دخل في قلوبنا قلوبنا هتتغير وحياتنا هتتغير المعنى الثاني معانا الليلة فإن الله هو مولاه الله لو ربنا قالها عليك ديت لو ربنا قالها عليك ديت لما النبي تعرض بس بعض أذى بسيط جدا داخل بيته وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير سبحان الله كل ده يا رب لما العبد بيقبل على الله سبحانه وتعالى بيبقى غالي قوي عند ربنا ربنا بيقول للنبي فإنك بأعيننا ما تخافش ما تقلقش ما تشيلش هم أي مشكلة ما تشيليش هم أي مخاوف عندك من المستقبل ما تقلقيش مهما كان السن وصل لكام مهما كانت الحالة المادية يا إخوانا الفرج صبر ليلة صبر ليلة والله العظيم الحلول الحلول في ايدينا بس احنا نوقن الحلول ربنا مديها لنا بس احنا نوقن ان ربنا بيملك الحل سبحانه وتعالى نوقن ان 100% من اوراق القضيه بايد الملك وحده سبحانه وتعالى فان الله هو مولاه مفيش منظر ممكن يحسسك بالامل زي منظر قاتل المئة لما عارف ان في بلد ربنا يتوب عليه لو راح اليها والموت جاله وهو في الطريق الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه فاخذ ينوء بصدره بيزحف بيزحف ليه عنده امل انه يوصل بيموت وعنده امل في ناس حتى عند الموت في المواقف اللي الكل بييأس فيها وهي قلوبها مليانه امل يا جماعه سيدنا معاذ هو بيموت بيقول اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك يا رب انا كنت بعبدك وقلبي مليان خوف منك انا النهارده قلبي مليان رجاء في رحمتك قلبي مليان حسن ظن برحمتك يا رب هو بيموت مش زي الشاب اللي يعني يعني والدته اتصلت باحد اخواننا وقالت له ابني بيموت ابني بيموت ذهب يعني احد اخواننا الى ذلك الشاب فبيقول دخلت عليه لقيت عينيه مليانه نظره فزع رهيبه فقعد جنبه وقعد يقول له ربنا غفور رحيم ربنا ارحم الراحمين بيقول الشاب نهار في البكاء وبيقول له رحمه ربنا دي مش لي انا انا زنيت انا شربت مخدرات سبحان الله ولو عملت اللي عملته ربنا ارحم الراحمين ربنا رحمته تسع جميع العباد قال له رحمه ربنا مش ليا انا وقعت في الزنا انا شربت مخدرات وقعد يعني اخونا يذكره برحمه ربنا وعفو ربنا ومغفره ربنا شاب سكت خالص وغمض عينيه صاحبنا بيقول يعني فتح عينيه بعدها وقال طب والزنا طب والمخدرات طب والزنا طب والمخدرات طب والزنا ورفع لسانه ولم ينزله كان دي لحظة الموت سبحان الله العظيم في المواقف اللي الناس بتيأس فيها عباد الله عندهم امل رهيب يا اخوانا ده الامل في الله خرج واحد من النار الاحساس بمعيه ربنا واحد من النار يا اخوانا واحد دخل النار لما دخل من النار وامر الله به فاتى فقال الله لملائكته اذهبوا به الى النار فواخدينه للنار مره ثانيه في روايه ثانيه للحديث حتى اذا كان عند شفير جهنم فاخذ يلتفت فقال له الله لم تلتفت فقال ما كان هذا ظني بك يا رب وفي روايه حسن ظني بك يا رب يعني يا اخوانا يعني سبحان الله العظيم ما كان هذا ظني بك يا رب فقال الله امر به الى الى الجنه سبحان الله العظيم يعني الامل الامل في رحمه ربنا والامل في كرم ربنا والامل في عفو ربنا والامل في مغفره ربنا ده ده ناس خرجت من النار بسببه في وسط مواقف الياس الرهيبه وفي وسط مواقف ال- ال- الدنيا كلها سودت فيها وناس مليانه امل في ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا فان الله هو مولاه ابن تيميه لما لقى واحد من اللي بيزعموا ان هم بيدخلوا النار وما يتحرقوش وبيضحك على الناس وبيوجههم لعبادة القبور فقال له ادخل انا وانت الحمام يعني نغتسل عشان ما حدش يدن على جسمه اي حاجه ثم ندخل النار سويا فاينا احترق فعليه لعنه الله الراجل خاف وهرب فقالوا له ابن تيميه قالوا له اكنت حقا ستدخل النار انت فعلا كنت هتدخل النار قال نعم ثقه بالله وتوكلا عليه عشان انا بحارب عن الحق عشان الزور ي- ينكشف فربنا ما كانش هيسيبني ابدا احساس جميل قوي احساس لما خديجه قالت للنبي عليه الصلاه والسلام والله لن يخزيك الله ابدا احساس ان ربنا مش هيسيبك احساس ان انت موقنه ان ربنا مش هيسيبك انا عايز اكرر يا اخوانا والله العظيم الحلول في ايدينا والله حلول كل مشاكلنا حلول كل مشاكل الامه حلول مشاكل مصر حلول مشاكل حياتي وحياتك وحياتك كلها في ايدينا صبر ليل على التوجه صبر على الصيام صبر على الطاعه صبر على العباده صبر على كلمة يا رب من أعمق أعماق القلب وشوفوا ربنا كرمه قد إيه ورحمته قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الشعار الثالث الرهيب في درس الليلة إن الله معنا إن الله معنا أنا عايز أقول حاجات كتير أوي عايز أقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا دي كلمة أمل الآية دي مش معناها القدر يا إخوانا ربنا ما قالش لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا يعني قدر وكتب علينا كلنا إلا ما كتب الله لنا مش جاي غير الخير مش مستنينا غير الخير النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف في أكتر المواقف خطورة أنا عايزك تتخيل يوم الخندق جاي جحافل وجيوش الصحابة عمرهم ما شافوا زيها في حياتهم عمرهم ما شافوا العدد ده في حياتهم الصحابة بيحفروا في الخندق بعرض خمسة ونص كيلو متر و- وعرض أربعة ونص متر وعمق ثلاثة ونص متر أنا عايزك تتخيل السعودية في الأيام ديت لما جابت شركة عشان ترصف الطريق بتاع الخندق دوت المعدات بتاعتها اتكسرت وقعدت شهر عم عرفت ترصفه أنا عايزك تتخيل والصحابة بيحفروا في هذا المكان والنبي عليه الصلاة والسلام بقى الصحابة وتقابل الصحابة صخرة صخرة خطيرة يجوا يحطوا عليها المعاول المعاول مش قادرة تشيل منها حاجة وينادوا النبي عليه الصلاة والسلام النبي جاي كل جسمه تراب النبي جاي عليه الصلاة والسلام بقاله 72 ساعة ما دقش حاجة ممكن ربط على نفسه على بطنه ال- الحجر من الجوع النبي عليه الصلاة والسلام جاي رجليه متورمة من القيام النبي عليه الصلاة والسلام جاي وهو في هذه الحالة ويمسك بالمعول ويقول بسم الله ويضرب على ثلث الصخرة فيصير ترابا كثيب اهيل زي الرمل بالظبط زي التراب بالظبط ده مش النبي ده ربنا ده قدرة ربنا سبحانه وتعالى يضرب تاني بسم الله التلت التاني يتفتت التلت التالت يتفتت فيبشر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بفتح فارس والروم واليمن يا رسول الله ده المنافقين كانوا بيقولوا للصحابه بعد الكلمه ديت محمد يبشركم او يعدكم بكنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يامن على قضاء حاجته النبي عليه الصلاه والسلام بيبشرهم في الموقف ده عشان يعلمهم الامل عشان يعلمهم مهما حصل قباب داخل على النبي عليه الصلاه والسلام ظهره مكوي بالنار يا اخوانا مكوي بالنار وبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام في الكعبه الا تدعو لنا الا تستنصر لنا تعبنا يا رسول الله اتعذبنا وتبهدلنا يا رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه والله لا يتمن الله هذا الامر الدين ده هيكمل هيكمل والدين ده هينتصر هينتصر النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمنا الامل يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام لما فتت الصخره بسم الله والامل في الله سبحانه وتعالى علمنا ان كل صخره نواجهها في حياتنا نواجهها بسم الله خط بارليف لما اليهود عملوه قالوا لا يمكن يقدر يشيله غير قنبله ذريه ربنا خلانا نشيله بايه بالميه الميه بخراطيم الميه يا اخوانا الله قادر لو ربنا معانا اليس الله بكاف عبده اليس الله ربنا اللي حارب ربنا اللي حارب عنا في 73 ربنا سبحانه وتعالى الذي كان يسبق جيوش المصريين في 73 في نحور اليهود الله معانا يا اخوانا اليس الله بكاف عبده النبي عليه الصلاه والسلام يوم ابي جندل يوم الحديبيه وابو جندل جاي النبي عليه الصلاه والسلام بيكتب الاتفاقيه مع سهيل بن عمرو المعاهده اللي بموجبها مكه هتعترف بدوله الاسلام قدام جزيره العرب كلها وهو بيكتبها ابو جندل ابن سهيل جاي في الاغلال بتاعته رمى نفسه وسط المسلمين تخيل انا عايزك تتخيل 1400 صحابي السيوف في ايديهم يعني اي حد منهم ممكن سيفه يسبقه ولكن خوفا من الله وخوفا من عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا بيبكوا من الدموع والرسول بيرجع ابو جندل كانوا بيبكوا من الدموع لما سهيل بن عمرو رفض ان هو يسيب ابنه الصحابه كانوا بيبكوا بالدموع لو هم بيحلقوا لبعض كانوا هيذبحوا بعض بالامواس النبي عليه الصلاه والسلام يقول له اجيزه ليه يقول له لجت القضيه بيني وبينك الا ده هوت لا يمكن خلاص الاتفاقيه انتهت عمر بن الخطاب يمسك السيف ويقول له انما دم المشركين احدهم كدم كلب خد السيف واقتل سهيل بن عمرو وابو جندل مش عايز يقتل ابوه سهل بن حنيفه بيقول لو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا عليه الصلاه والسلام لرددناه لو كنا نقدر ساعتها كان كل واحد مسك سيفه وقتل سهيل بن عمرو وحررنا ابو جندل ولكن يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام وسط كل النار ده ايه يقول له يا ابا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا الامل في الله النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه الامل في كل المواقف يا اخوانا في العباده بعد الاذان كان النبي يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه يعني الدين ده هيكمل هيكمل في كل المواقف النبي عليه الصلاه والسلام كان يقف في الجهاد وفي الدعوه في الدعوه يا اخوانا والنبي عليه الصلاه والسلام مطرود من مكه راح الطائف تسعة ايام لحد ما جروا وراه بالحجاره عليه الصلاه والسلام ورجليه ادميت بالدم وهو في المكان ده واقف الطائف طردته مكه طردته ربنا ينزله ملك الجبال اطبق عليهم الاخشبين افنيهم خالص النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه لعل الله ان يخرج ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله النبي عنده امل في الدعوه عنده امل ان الناس تتغير عنده امل ان المجتمع يتصلح عنده امل ان القلوب تلين ويجي بعدها الوليد بن المغيرة الكافر اللعين ده ويطلع من صلبه خالد بن الوليد سبحان الله العاص بن وائل يخرج من صلبه عمرو بن العاص سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام كان علمنا الامل عشان كده الصحابه لما راوا الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله عندهم امل في النصر ليه اتعلموا الامل من النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام يروح يزور سعد بن ابي وقاص بيموت في مرض موت سعد بن ابي وقاص خلاص بيقول له اوصي بمالي ازاي يا رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لعلك ان تؤخر حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ما تخافش يا سعد هتعيش يا سعد يا ابن ابي وقاص هتعيش وربنا هينفع بك الاسلام وربنا هينشر بيك الاسلام في الارض النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه الامل يا اخوانا علمنا ازاي قلوبنا تتملى بالامل الشعار اللي معانا بعد كده أن يحيي هذه الله بعد موتها ايه ده ده شعار عن الامل يا اخوانا ده شعار للامل في انقاذ الامه وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه العجيبه الايه اللي تملا القلب بالامل ده ايه الايه اللي كتير جدا مننا بيقراها بس مش واخد باله من تفاصيلها واحداثها الخطيره جدا ربنا بيقول ايه او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه مين ده قال لك ده عزيز وفي ناس ناس تاني قالوا ده ده ايليا النبي يعني الناس اتفقت العلماء اتفقوا ان هو حاجه عظيمه جدا شخصيه كبيره جدا يا اما عالم من العلماء يا اما نبي من الانبياء ايه القريه ديت قال لك دي بيت المقدس بيت المقدس اللي هو فلسطين القدس يا اخوانا القدس قال لك كان في ملك اسمه بختنصر ملك كافر ظالم دخل على القدس لما بني اسرائيل بعدوا عن دين ربنا دخل على القدس فناها فناها يعني ايه ده ربنا بيقول وهي خاويه على عروشها يعني ايه يعني ايه يعني ايه ده خاوي على عروشه يعني السقف واقع على الارض والجدران قامت واقعه على السقف والناس كلها جثث ميته ده خاويه على عروشها دخل عدى عزير لقى المسجد الاقصى شويه تراب لقى بيوت العباده كلها شويه تراب مهدومه لقى الناس جثث مرميه في الشوارع مقتوله لقى البيوت كلها خراب مهدومه على جدرانها على سقفها القرى المحيطه بالقدس كل اهلها فروا خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت كله جري زي زي 48 كده اما الناس سابت القرى بتاعتها لما سمعوا بمذابح اليهود وهربوا انا عايزك تتخيل داعي من دعاء الى الله واحد قلبه مليان غيره على دين ربنا وداخل بيعدي على القدس مكان بيت المقدس مكان المسجد الاقصى بيبص على البلد كان هيموت او كالتي مر على قرية وهي خاوية على عروشها المسجد الأقصى يحصل فيه كده قال أن يحيي هذه الله بعد موتها الأمة اللي خربت دي تقوم تاني إزاي الأمة اللي أعدائها تسلطوا عليها واحتلوا فلسطين والعراق والسودان الأمة دي تقوم تاني إزاي الأمة دي ترجع لربها إزاي الأمة اللي ماتت قلوب ك- ناس من أهلها ديت إزاي تقوم تاني أن يحيي هذه الله بعد موتها إزاي شوف بقى ربنا فأماته الله مئة عام في المئة سنة اللي مات فيهم عزير دول ربنا قيد من بني إسرائيل اللي رجع تاني وأعد ال ال الأمة تاني وبنى البيت المقدس تاني واليهود بني إسرائيل رجعوا للقدس تاني والبلد اتعمرت تاني صح بعد 100 سنة الواقع اتغير تمام مات وهي خراب نام وهي خراب صح بعد 100 سنه فاماته الله 100 عام طب ليه 100 عام ليه لان الاصلاح اصل انا دلوقتي راجل داعيه اه هو المجتمع هيتغير ازاي من غير الدعاء لا يا سيدي ثوره 25 يناير مين اللي كان قائدها يعني ما هو الشعب الشعب نازل وخلاص عشان ربنا يقول لنا ان التغيير مش محتاج حد ان ربنا قادر على التغيير من غير حد اهو مش ده الداعيه العالم اهو اهو نام والتغيير جه والتغيير جه اماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم يا رب ده انا نمت والشمس طالعه انا صاحي الوقت والشمس بتغيب خلاص يعني يبقى بالتاكيد ده هو ده نفس اليوم يعني مش ممكن هيكون 48 ساعه طبعا قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى الفاكهة ما حمضتش العصير ما تخمرش الأكل ما فسدش وانظر إلى حمارك شوف العظم اللي متنطر في كل الحوا بيتجمع تاني وجسم الح... الحمار بيتكون تاني بدون رحم آه خالص شوف المعجزة دي قدام عينيك شوف وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس أنت هترجع يا عزير دلوقتي الناس التوراة راحت منهم بختنصر خد منهم كل النسخ اللي كانت معاهم أنت العالم اللي هتعلم الأمة من جديد في التوراة وتنشر دين ربنا مرة تانية وبص للعمار اللي بقى موجود في الأمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يا إخوانا أن يحيي هذه الله بعد موتها الواحد هو جاي من المنصورة معدي بال... بال... على الطريق السريع واللي مشغل أغاني واللي عامل واللي متبرجة تدخل على الدائري وتنزل على المحور وتشوف ال... الإعلانات وتشوف الأحوال بتاعت أمة محمد وأن يحيي هذه الله بعد موتها الأمة دي ممكن تتحول لأصحاب رسالة تاني الله قادر من الوقت نقول أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحان الله معانا شعار خطير قوي معانا آية خطيرة جدا الشعار بتاعنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير إيه أملا الله أكبر هو الأمل مذكور في القرآن ده مذكور في سورة الكهف اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا نقراها كل أسبوع يعني كل أسبوع مطالبين إن احنا نجدد في قلوبنا معنى الأمل يعني إيه وخير أملا يعني العمل ربنا بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا لا لا أنا مش عايز أبدأ من هنا، أنا عايز أبدأ من اللي قبلها كمان واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ربنا بيعرفنا حقيقه الدنيا ميه نزلت من السماء يعني رزق زي المطر بالظبط يعني مش بايدي ان انا اخد فلوس او ما اخدش او اعمل ده رزق فاختلط به نبات الارض تخيل لما المطر نزل على النبات بقت مزهزهه جنات وفواكه وازهار واشجار ورياحين وروايح وعطور ربنا سبحانه وتعالى يعني المفروض انها مزهزهه بس ربنا ما قالش كده قال لك فاختلط به نبات الارض تخيل بقى اللي حصل فاصبح هشيما تذروه الرياح طب ربنا سب- بيقول لك فاصبح يعني يا اخوانا كان هو ما بين يوم وليله ما بين يوم وليله كل حاجه راحت ما بين يوم وليله كل حاجه انتهت الدنيا ملعونه ملعون ما فيها من معاني اللعنه القطع من الرحمه الدنيا دي بتقطع اي حد في لحظه اي انسان في لحظه سبحان الله العظيم كان احد الشباب يعني بي- شغال في تركيب الدش على سطح البيوت فطلع على سطح بيت فيعني ما بين سطح البيت ده الجدار بتاع سطح البيت وجدار بيت تاني حته كده عايز يسند عليها عشان يركب فقام حاطط لوح خشب ابلكاش فيعني صاحبه اللي معاه بيقول له يعني خطر انك ت- تقف على ده ده انت ده انت كده واقف في الشارع اللوح ده تحته الهواء فبيقول له خطر قال له لا ما تخافش انا هسند برجل واحده فسند برجل كده فحس انها مسنوده قوي فقام سند بالتانيه وقع مات في لحظه في لحظه سبحان الله شاب الله يرحمه الله يغفر ليه ويرحمه ولكن انا قصدي ان لوح الابلكاش ده يا اخوانا هو ده الدنيا اللي كل اللي يتسند عليها تشيله عش- يعني ايه الدنيا ملعونه ما بتبقاش على حد بتقلب على اهلها بتقلب بتقطع رحمتها عن اهلها في لحظه والعياذ بالله يا اخوانا فاصبح هشيما تذروه الرياح تخيل منظر هشيما تذروه الرياح الجنه اللي كانت امبارح جنه حتى ربنا ما قالش بقت جنات وبقت ده كان ولا كان كان في ح- حاجه اصبح هشيم شويه ورق ناشف متفتت قاعد ي- الريح تجيبه شرق وغرب زي ما جسم الانسان بيتحول لتراب والريح بتجيبه بعد كده شرق وغرب سبحان ربي سبحان الله رب العالمين يا اخوانا الدنيا لما تشوف الشحروره شحروره اللي كانت فتنه شباب امه محمد 90% من شباب امه محمد مفتونين بيها في الستينات وال... والسبعينات شوفها الوقت وهي سبحان الله ما عادتش واعيه اصلا يعني سبحان ربي يا اخوانا ال- الدنيا الدنيا دي ايه الدنيا دي بتعمل بيها الدنيا لو ادت لمين اللي خد الدنيا اكتر حاجه يعني تعرفها يا بنات مثلا ديانا سبنسر ديانا سبنسر دي بنت شابه بريطانيه يمكن كتير يعرفوها ديانا سبنسر اللي كانت متجوزه الامير تشارلز ديانا انت نفسك تتجوزي مين دي اتجوزت ملك ولي عهد بريطانيا انت نفسك ان فرحك يتعمل في هيلتون ولا شيراتون ولا ولا حاجه سبع نجوم نفسك ايه دي اتعمل فرحها في قصر بكنجهام اعظم قصر على وجه الارض انت نفسك ان اي وحده فيديو تصور الفرح بتاعك دي اللي صور الفرح بتاعها اتذاع في كل قنوات الكره الارضيه وكانت تسريحه شعر ديانا حديث الجرايد انا انا كنت لسه في- في الكليه في ثانيه ثالثه كليه كده ولا حاجه الدنيا مقلوبه عشان ديانا وعشان موديل لبس ديانا وعشان مقاس حذاء ديانا وعشان تسريحه شعر ديانا سبحان الله العظيم لو دي ما هيش سعيده يبقى مش في الدنيا سعاده لو دي ما هيش عايشك م- مرتاحه يبقى الدنيا دي اصلا ولا شيء يبقى الدنيا ديت مقلب وفي ناس شربته للاسف الشديد زي اللي جاب لمراته طقم الماظ ويعني طارت بيه واتجوزها وعاشت معاه سنين وطقم الالماظ ده اهم حاجه عندها لما جه يعني حصل بينهم طلاق فبقى بتاخد طقم الالماظ بتاعها رايحه تبيعه اكتشفت انه فالصو فالصو اهو ده الدنيا ديت ناس بتفضل حاسباها طقم الالماظ وفي الاخر للاسف في الغالب بعد الموت او عند الموت بيكتشفوا انها فالصو الدنيا ملعونه ده انس بنصر يصحى العالم فجأة على خبر انها كانت تحاول الانتحار الانتحار طب ديت بتنتحر ليه طب دي مش سعيده ليه ده الجمال عندها والمال عندها والشهره عندها والملك عندها ده عايزه ايه دي هو لسه ايه في الدنيا ما خدتوش اصلا هو لسه في حاجه في الدنيا ما خدتهاش هي الدنيا دي ايه اصلا ثم تتحول ديانا سبنسر الى نزيله في عيادات الامراض النفسيه في بريطانيا ويتحول نومها الى نوبات من الفزع تصحى على نوبات من الفزع الشديده في النوم وتموت ديانا سبنسر وهي مع يعني احد الناس في سياره تحت كوبري من كباري بريطانيا تتقلب بيهم العربيه اخر واحد شافها وهي لسه مفتحه عينيها قبل ان تغمضها غمض الموت قال كانت عينيها نن عينيها بيدور في كل ناحيه قلت سبحان الله تدور اعينهم كالذي يخشى عليه من الموت قلت سبحان الله عاشت حياتها كلها عينيها تدور في كل ناحيه بتدور على السعاده فين السعاده بتدور عليها وماتت وهي لسه مش عارفه انها مع ربنا سبحانه وتعالى اليس الله بكاف عبدا الدنيا دي ايه فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا شوف بقى المال والبنون ربنا بيجيب لك مقارنه ما بين الاعمال الصالحه وما بين الدنيا واسبابها المال والبنون زينه الحياه الدنيا ماشي والباقيات الصالحات الصالحات هنا مش شرط انها تبقى بس يعني الاعمال الصالحه يعني اللي تصلح انها تبقى سندات امان لمستقبلك زي ما ربنا قال في سوره النساء كده فالصالحات قانتات حافظات للغيب الصالحات هنا مش معناها المراه الصالحه بس ده معناها التي تصلح لاقامه بيت اللي تنفع يا ابني انها تربي لك عيالك بالمعنى كده يعني والباقيات الصالحات اللي تصلح انها تبقى امان للمستقبل وحسن للمستقبل خير عند ربك ثوابا وخير املا يعني ايه خير عند ربك ثوابا يعني ال- المال والبنون مش هينفعوك زي العمل الصالح الاب وابوه بيبقوا مدفونين جنب بعض يوم القيامه ساعه البعث الابن مش هيبص لابوه الاب بيموت الولد يقول لك عايزين نبني لابويا مسجد ابويا وابويا شويه يا ابني يلا فين المسجد بس بنحدد حته الارض من الارض اللي ابونا سبق لنا شويه يا ابني فين المسجد والله احنا عملنا له كولدير وسبناه قدام جامع سبحان الله الباقيات الصالحات هي اللي بتفضل خير عند ربك ثوابا وخير املا يعني يا ناس املوا في العمل الصالح هو ده وثيقه التامين للمستقبل هو ده الامان الحقيقي هو ده الامل الحقيقي يا اخوانا الامل في العمل الصالح لما بتسمع فلولا انه كان من المسبحين لولا عبادته اللي كان بيعبد ربنا بيها ما كانش دي الامان الوقت اللي نجته من الكرب اللي هو فيه ما تملاش قلبك بالامل لما بتسمع بعد ما ربنا ادى لزكريا الولد انهم كانوا يسارعون في الخيرات ما بتعرفيش ما بيملاش قلبك امل في العمل الصالح الكلمه دي لما بنسمع لما ربنا فرج كرب سيدنا ايوب وشفاه وربنا يقول له رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الكلمة دي ما بتملاش قلبك أمل في العمل الصالح وفي العبادة لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والضحى والليل إذا سجى النهار والليل اللي انت ملتهم طاعة يا محمد ما ودعك ربك أو انت بعد العبادة ديت أنا سيبك لا يمكن هسيبك بعد العبادة دي أبدا ولا الآخرة خير لك من الأولى يا إخوانا اللي جاي لسه أحسن من اللي فات كلمة أمل رهيبة ربنا بيعلمنا الأمل ربنا في القرآن بيعلمنا إن اللي جاي لسه أجمل إن اللي جاي أعظم يعني لا الآخرة خير لك من الأولى من معانيها يعني يوم القيامة وفي الجنة إنما في معنى تاني الآخرة يعني اللي لسه جاي والاولى يعني اللي فات انتوا لسه شفتوا فتح يا اهل الدعوه انتوا لسه شفتوا نصر انتوا لسه شفتوا معيه انتوا لسه شفتوا معيه ربنا سبحانه وتعالى انتوا لسه شفتوا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي انه يقول للكفار اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون انا منتظرون دي طاقه امل مفتوحه يعني ايه الانتظار ان انا مستني حاجه جايه جايه انا موقن بس مش عارف هي جايه امتى ربنا بيقول للنبي الفرج جاي جاي اعبد ربك حتى ياتيك اليقين نصر ربنا يقين كل وعد ربنا وعده لك في الدنيا والاخره يا محمد بن عبد الله يقين كلام يملى القلب بالامل انا منتظرون العلمانيين اللي بيحاربوا الدعاء الى الله وبيشوهوا صوره الدعوه وبيشوهوا صوره الشريعه انا منتظرون الفرج جاي جاي يا اخوانا في كلمه تملى القلب بالامل اجمل من قول الله القى عصاك القى عصاك كنت بقرا من يومين كده في قصه سليمان في ال- في, في سوره النمل وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن والطير قلت طير ايه يا ربي هو الطير ده يعمل ايه تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدد هدد هو سيدنا سليمان واخد الهدد ما يعمل بيه ايه ده معاه ج- عفاريت الجن والمرضى والجنود الاشداء والعلماء والكتائب يا سليمان يا ابن داوود عليك وعلى ابيك السلام يا اخوانا هيعمل- الهدهد هيعمل لك ايه ال- الطيور الضعيفه واليمام والحاجات دي هتعمل لك ايه يا اخوانا الله قادر بل الهدهد شفتوا عمل ايه في القصه ارسلنا عليهم طيرا ابابيل يعني الطير هتعمل ايه يا رب كان يا رب يرسل اسود لا لا لا لا ربنا بيعلمنا ان اضعف الامكانيات هيجي معاها اعظم النتائج بس احنا نصبر بس احنا نثبت بس احنا نخلينا على طريق دين ربنا سبحانه وتعالى انا منتظرون القى عصاك لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اعبد ربك حتى ياتيك اليقين ان الله معنا كلها ايات بتملا القلب بالامل مهما الواقع اسود والله يا اخواني وانا جاي في الطريق قعدت افتكر كده سبحان الله العظيم قعدت افتكر زمان اول مره الواحد اشتغل في الدعوه الى الله سبحان الله العظيم اول مره واحد اشتغل في الدعوه بجد يعني سبحان الله العظيم يعني كان قبلها كنا في رمضان كده و- يعني وكان الواحد بس حياته وسط اخوانه كان كل حياه الواحد يعني يمكن وسط في التربيه مع مجموعه بسيطه جدا من ال... من الاخوه عدد بسيط جدا وقاعدين نتكلم في اصلاح الدنيا و... و... و... والدعوه الى الله ونشر الهدايه وازاي ان القلب لازم يحترق حين رؤيه المنكرات وازاي ان لازم نغير على حرمات ربنا وازاي ان ربنا مهيمن على كل شيء في الكون كان دي المعاني اللي عايشين فيها انا فاكر سبحان الله العظيم كنا يمكن يوم 16 رمضان ولا 17 رمضان قبل العشر اخر بيومين وقاعدين كده في حته تدبر خلوي قاعد اكلم اخواني عن هيمنه ربنا على كل شيء في الكون وان ربنا مهيمن على كل شيء انا فاكر يوميها يعني بعض الاخوه اتعصب وهو بيتكلم معايا قال لي احنا نقعد نتكلم عن هيمنه ربنا ماشي ربنا مهيمن بس اللي احنا احنا احنا ما بننزلش احنا ما بنعملش اقول له يا اخي سبحان الله ربنا هيفتح ربنا هيأذن هو يعني انت بايدك ايه باب اتفتح وانت وانت لم تستثمره ولم تستغله سبحان الله يا اخوانا انا كنت شايف في عينين بعض اخواني ان كده ده دروشه واحنا بنقول ان ان الامل في ربنا والامل في فتح ربنا وبنتكلم عن هيمنه الله على كل شيء وفتح ربنا للدعوات وان ربنا هيمكن في الارض لاهل الحق انا كنت شايف في عينين اخواني انهم عايزين يقولوا ده كده دروشه بقى سبحان الله العظيم يومين بالظبط كان ايامها يعني يعني بتوع الامن كان بيقولوا لي لو دخلت مسجد معين عندنا في المنصوره اللي هو مسجد السلاب هنعمل لك قضيه وهن وهنبعت لك مش عارف لجنه عشان تسجنك وهنقبض عليك وهنعمل فيك اللي ما يتعملش واللي ما تتخيلوش واللي ما تتصوروش سبحان الله العظيم ويعني جت العشر الاواخر فشفت الشباب قاعدين كده في صلاه التهجد والتراويح واحد قلبه متقطع عليهم شباب جايين يصلوا بس انا عارف ان لو ما حدش كلمهم عن ربنا خلاص هتبقى ايامه راحت وانتهت ما اناش عارف اعمل ايه يعني طب الواحد يعمل ايه فرحت اصلي كده في التهجد سبحان الله قاعد في وسط التهجد مش عارف اعمل ايه يعني قلب الواحد بيتقطع على الشباب وعلى الاحوال بس ما اناش قادر اتخيل ايه اللي ممكن يتعمل سبحان الله يعني مره كده الميكروفون فضى يعني الاخ اللي كان ماسك الامامه فبيشاور لي كده تطلع اطلع قمت طالع ماسك الميكروفون فقلت كلمه ببص للشباب مفيش خالص مفيش خالص يعني مفيش رد فعل نهائي سبحان الله جيت في التهجد مفيش حد بيتكلم قمت طالع مفيش رد فعل الفجر طلعت اتكلم مفيش رد فعل العصر طلعت اتكلم بقيت كل يوم اتكلم حوالي ست مرات مش قادر يا اخوانا حد يتحرك بس يا اخوانا حد كده تحس ان ان القلب بدا يلين وبدا يظهر على الوجه سبحان الله العظيم لحد ما جت مره كنا ليل 27 يعني بعدها بعده ايام كده لحد ما جت مره المفروض ال- الخطيب اللي كان هيجي في كلمه التراويح ما جاش وانا قاعد كده قبل التراويح ب 10 دقائق مش عارف يعني هقول للناس ايه انا مش متوقع اني اتكلم اصلا بس يعني ايه لو اتكلمت بعدها هقول للناس ايه ربنا رزقني فكرة كده سبحان الله العظيم فكرة يعني ايه تخيل لو النبي دخل علينا وهنعمل ايه وحاجة زي كده من باب هذا القبيل وتخيل لو انت دخلت امتحان وما لقيتش فيه اه في ال- في ورقة الإجابة وقت و- وما انتش عارف تعمل ايه والورقة ممكن تتسحب بعد خمس دقايق او بعد خمس ساعات هيبقى رد كلام بسيط كده انا فاكر والله يا اخواني الواحد سبحان الله العظيم طلعت اقول الكلمة الواحد فوجئ بعدها بان في حاجه غريبه جدا يعني الناس جايه والناس عايزه دروس والناس ودروسك امتى وهتعمل ايه والاقي كل اخواني يتصلوا بيا هو في ايه هو ايه اللي حصل هو هو الناس كلها عايزه تروح ت... الناس عايزه تروح يا اخواننا والناس عايزه تيجي تحضر دروس في المسجد ايه و... والناس بتتكلم عن الكلمه في كل حته اروح اقول سبحان الله العظيم سبحان ربي في ثلاث اربع ايام ربنا مكلك في الدعوه في ثلاث اربع ايام لقيت الاف الشباب قاعدين قدامك في الدرس الاسبوعي بتاعك عشان جايين مفيش يمكن واحد فيهم كان ملتزم او واحده ملتزمه قلت سبحان الله العظيم الفتح بيجي في لحظه الفتح يا اخواننا لما نشوف الواقع ده انا عايز اخواني اللي غايرين على احوال الامه وعلى احوال ال- البلد وعلى احوال الدين يا اخواننا الفتح بيجي في لحظه ربنا مهيمن على كل شيء لازم يبقى قلبنا مليان امل ربنا مش هيسيب الشباب كده ربنا مش هيسيب الاعلام بتاعنا بالمنظر ده والله ما هيتساب بالمنظر ده انا منتظرون احنا موقنين ان الوضع ده هيتغير ربنا قادر على ان ينزل ايه ربنا قادر على انه يغير الاحوال في لحظه ربنا قادر على انه يرد ال- مكر اهل الباطل في البلد دهيت في نحورهم ربنا قادر يا اخوانا على انه يفتح قلوب الناس لله والدار الاخره مره تانية ربنا قادر على انه ياتي بالناس الى الالتزام افواجا بعد ما الناس شغلت عن الله والدار الاخره عايزين يبقى عندنا امل يا جماعه يبقى عندنا امل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ده بتملى القلب بالامل مش بس في الدنيا ده حتى في القبر حديث حسن حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام لما العبد المؤمن بيموت فالنبي عليه الصلاة- عليه الصلاه والسلام بيقول لك فتاتي الصلاه عند راسه وتاتي الصيام عن يمينه وياتي تاتي الزكاه عن يساره وياتي عمل عمل الخيرات او فعل الخيرات عند رجليه فيؤتى من عند رأسه العذاب جاي من عند رأسه فتقول الصلاة ما هنا مدخل مفيش ملكش سكة فيأتي فيؤتى من عن يمينه العذاب جاي من على اليمين فتقول الصيام ما هنا مدخل ملكش سكة فيأتي فيؤتى من عن يساره العذاب جاي من ناحية الشمال فتقول الزكاة ما هنا مدخل ملكش سكة فيؤتى من بين رجليه فيقول فعل الخيرات ما ها هنا مدخل تحفظه طب والكافر بقى والعياذ بالله فيجيء العذاب من عند رأسه فلا يجد شيء فيجيء العذاب من عن يمينه فلا يجد شيء فيجيء العذاب من عن شماله فلا يجد شيء فيجيء العذاب من عند رجليه فلا يجد شيء سبحان الله ما فيش أي يعني الطاعة للمؤمن حصن بيحميه من العذاب يا اخوانا خير عند ربك ثوابا وخير املا الشعار اللي احنا معاه دلوقتي لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله الحديث الخطير قوي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام تحترقون تحترقون يعني بالذنوب فإذا صليتم الصبح غسلتها الكلمة اللي شدت انتباهي في الحديث من ضمن كلمات الحديث العظيمة كلها غسلتها النبي ما قالش أطفأتها أصل يعني إيه تحترقون يعني هي نار فأنت جاء الصلاة خلتها طفاتها خلتها رمضانها وأطفأتها إنما النبي قال غسلتها يعني إيه يعني في الأمثال عندنا بيقول لك تبات نار تصبح رماد ليه يا رب إنما عليه الصلاة والسلام قال لك تبات نار تصبح جنة ده نزل المطر وغسل النار وطفاها وغسل الرماد وروى الأرض والأرض نبتت وأنت صحيت لقيتها جنة تبات نار تصبح جنة الأمل في رحمة الله تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها إنما عليه الصلاة والسلام بيقول لك وأنت مع ربنا تبات نار تصبح جنة ليه يا رب يا إخوانا الاحوال في مصر كلها تبات نار تصبح جنه ليه يا رب الامل في قدره ربنا وفي رحمه ربنا يا اخوانا ده حديث في صحيح مسلم لما ربنا سبحانه وتعالى يفاجئوا ان كل رحمات ربنا اللي كانت في الدنيا دي كانت جزء من 100 جزء من رحمه الله ودي كمان الرحمه المخلوقه ده غير الرحمه يعني من ذات الله سبحانه وتعالى ربنا الملك العظيم سبحانه وتعالى ارحم الراحمين فيوم القيامه لما الناس تشوف رحمه ربنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك حتى ان ابليس شوف الشيطان لا يتطاول يظن ان رحمة الله ستدركه ايه ده ايه الجمال ده ايه الرحمة العظيمة دي ربنا ارحم الراحمين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمة الله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لما المرأة ضمت ابنها بعد ما تاه عنها وحضنته في صدرها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار دي تشيل ابنها ترميه في النار قالوا له يا رسول لا يمكن يا رسول الله لا يمكن قال لهم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها أنت حاسة بالمعنى ده أنت حاسة أن ربنا أرحم بيك من الأم بابنها والله لا يلقي حبيبه في النار ياه ربنا ما يلقيش حبيبه في النار يا اخوانا يا اخوانا ده معاني عظيمه قوي معنى الامل في رحمه ربنا سبحانه وتعالى الصالحين يعني ايامهم وحياتهم كانت مليانه امل الشعار اللي احنا معاه دلوقتي شعار عسى الله ان ياتيني بهم جميعا يا سلام على الشعار ده لما الكروبات بتزيد ولما الاحلام بتكتر والانسان مش قادر انه يوصل لحاجه سيدنا يعقوب لما قال الكلمه دي يا اخوانا اب ابنه راح منه ده الاب لو ابنه راح منه ساعه خلاص مش هشوفه والام تشوف مش بتقول مش هشوف ابني تاني ده ما راحش يوم يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا سنة ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا تلاتين سنة خلاص قضية وانتهت وبعد كده يروح منه من التاني كمان يقول لهم ايه يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون يقول لهم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ربنا ممكن يحقق لك كل احلامك مره واحده ربنا ممكن يحقق لك كل احلامك احنا اتكلمنا النهارده في ايه اليس الله بكاف عبده اتكلمنا في ايه فان الله هو مولاه اتكلمنا في ايه كلا والله لن يخزيك الله ابدا اتكلمنا في ايه انا منتظرون الفرج والفتح اتكلمنا في ايه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لنا اتكلمنا في ايه ولا الاخرة خير لك من الاولى انتوا لسه شفتوا حاجة في كرم ربنا اتكلمنا في ايه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا يا املك في طاعه ربنا يا عبد الله الحلول في ايدينا والله يا جماعه اتكلمنا في ايه ان يحيي هذه الله بعد موتها لا ربنا قادر ويحيي الامه باذن الله سبحانه وتعالى اتكلمنا في ايه ان الله معنا قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه الامل في رحمه ربنا في كل موقف يعني ايه اليس الله بكاف عبده يعني ايه يا اخوانا اتكلمنا في ايه فاخذ ينوء بصدره منظر الامل الرهيب اللي كان في قلب القاتل الماء وهو عايز يوصل لربنا اتكلمنا يا اخوانا ان ربنا ما فيش معاه ازاي ما تقولش ازاي ديت والوقت بنتكلم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا زي قول الله عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده عسى الله ان ياتي بالفتح الايه دي بلسم بلسم بينزل على قلب الواحد كده يشفيه من جراح ال ال ال الحزن على ما يحدث للأمة الآن وعلى ما يحدث من معصية الله عسى الله أن يأتي بالفتح يعني احنا 25 يناير ديت احنا كنا نحلم أصلا أحلام اليقظة بتاعتنا باللي بيحصل الوقت فيها كنا نتخيل اللي بيحصل الوقت يا اخوانا عسى الله أن يأتي بالفتح عسى الله أن يأتيني بهم عسى الله أن يأتيني بهم جميع الأمل في الله شوفوا أصحاب الكهف لما, لما, لما خلاص مش هيقدروا يعيشوا مع قومهم فأروح الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يدعون إلا الله فأووا إلى الإيه إلى الكهف طب وبعدين نعمل ايه في الكهف وناكل منين ونشرب منين ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا عندهم امل في بطن الجبل في بطن الجبل يعني لو واحد في معتقل لو واحد في سجن لو واحد في قلب الصحراء لو واحد في جزيرة في قلب البحر ربنا قادر ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا طب ازاي مفيش مع ربنا ازاي ما دام انت مع ربنا وما دام استنفذت وسعك ومعكش اسباب اكتر من كده مفيش مع ربنا ازاي ازاي الدين هينتصر هينتصر ازاي مصر هتتغير هتتغير ازاي القلوب هترجع لربنا هترجع ازاي ربنا هيفتح علينا جميعا في الاستعمال لنصر الدين ومش هيستبدلنا ان شاء الله ربنا هيستعملنا ازاي كروباتنا هتتحل هتتحل ازاي العنوسه دي هتتحل هتتحل ان شاء الله ازاي مشاكلنا الدنيويه وهمومنا وامراضنا ازاي الكروبات دي كلها هتفرك هتفرك يا اخوانا يا اخوانا عسى الله ان ياتيني بهم ان ياتيني بهم جميعا النبي عليه الصلاه والسلام قعدت النهارده يعني احاول اجيب كل الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه فيها ابشروا قلت ياه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيملا قلب الصحابه بالامل يا اخوانا ابشروا واملوا ما يسركم ده هو بيبشرهم بالدنيا وبفتح الدنيا عليهم النبي علم الصحابه ان كل حاجه يبشرهم بيها الصحابه قاعدين المهاجرين هاجروا من مكه للمدينه يقول لهم ابشروا ابشروا بيقول لمعشر المهاجرين ابشروا بالنور التام يوم القيامه يبشر اللي ضحى الناس واقفه بتصلي يقول لهم ابشروا بنعمه الله عليكم فانه ليس احد على وجه الارض يصلي صلي هذه الصلاة غيركم أبشروا وانتوا واقفين تصلوا العشاء في الوقت اللي كل الأرض فيها في غفلة ده ايه الصحابة يقعدوا ما بين المغرب للعشاء للمسجد يقول لهم أبشروا فهذا ربكم فتح بابا في السماء يباهي بكم الملائكة طب والغلابة يا رسول الله الناس المشغولة العوام الأمة المشغولين اللي مش فاضي بقى انه يقعد في المسجد وانه يعمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أبشروا أبشروا مرتين أبشروا كل الأحاديث دي صحيحة يا إخواننا أبشروا أبشروا فمن صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر ها دخل من أي أبواب الجنة شاء يا سلام إيه الجمال ده عشان المشغولين كمان ما يزعلوش أبشروا يا إخواننا وأملوا ما يسركم ده كلمة النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نستبشر اخوانا الدرس ده بيقول ان الاسلام دعا للامل والاسلام ملا قلوب اتباعه بالامل وان الاسلام علمنا ان مفيش حاجه اسمها مستحيل ولا حاجه اسمها مش ممكن ولا حاجه اسمها مشكله مش هتتغير اهو بن علي ربنا قسم ظهره مبارك ربنا قسم ظهره الجبابرة ربنا قسم ظهرهم الله قادر والخاين لو وقع ما بيقومش ما بيقومش الله قادر يا اخوانا الله قادر الامل في رحمة ربنا الشعار العظيم اللي احنا عايشين معاه الليلة اليس الله بكاف عبده بس ما دام في امل لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه عمل بدام في امل لازم يبقى فيه عمل عمل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى طيب العمل ايه العمل يا اخوانا يعني انا عايز اقول لكم الدين مش محتاج ان الانسان يضحي بحياته عشان يبقى انسان ملتزم الدين مش معناه ان انا اسيب الدنيا واقفل على نفسي صوابع عشان ابقى انسان ملتزم يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام اداها لنا فرشته بسيطه قال ساعه وساعه ساعه في اليوم ما تقدريش تدي ساعه لربنا في يومك انا عايز المعاني دي تبقى في قلبي على طول انا عايز ابقى متصل بالايمان بقلبي على طول انا عايز قلبي يبقى عايش مع ربنا على طول الموضوع بسيط جدا ساعة واحدة في اليوم لربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا انا قلت لكم قبل كده كل واحد يختار له ورد الساعة اللي بعد العشاء دي ما تقوليش هقوم الليل في الثلث الاخير ابدأ بس اول شهرين ثلاثة بس من الساعة اللي بعد العشاء ابدأي اقفي بين ايدين ربنا الساعة اللي بعد العشاء هتغير حياتك كلها او الساعة اللي بعد الفجر في جلسة ضحى او الساعة اللي اتكلمنا عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة قعدوها النبي قال لهم ان ربنا فتح باب في السماء وبقى بهم الملائكة الساعة اللي بين المغرب والعشاء اللي الطالب مهما عمل ما هواش هيقدر يذاكر فيها حاجة ما فيش حد يقدر يعمل فيها اي حاجة اصلا اختار لك ساعة من الثلاث ساعات دول تعبد فيهم ربنا الساعة اللي بعد العشاء ايه المشكلة اللي بعد الحلقة نقف بين ايدين ربنا نقف بين ايدين مولانا اللي هيكفينا من كل الهموم وهيكفينا من كل الكربات وهيفرج لينا كل الكربات سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته إخواني في الله أليس الله بكاف عبده عايزين نعيش مع معنى الأمل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى مع معنى إن ربنا قادر إنه يفرج كرباتنا مع معنى أليس الله بكاف عبده نرفع إيدينا وندعي ربنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم املأ قلوبنا بالرجاء في رحمتك اللهم املأ قلوبنا بحسن الظن فيك يا رب اللهم حسن ظننا فيك يا رب اللهم حسن ظننا فيك يا رب اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم أمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين اللهم فرج كرباتنا أد ديوننا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين اللهم انصر دينك وأعز أولياءك اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر اللهم يا ربنا احفظ العاملين لدينك اللهم اكفني اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انصر دينك اللهم مكن لدينك في الأرض اللهم مكن لشرعك اللهم أنزل الهداية على قلوب أهل مصر اللهم أنزل الهداية على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها اللهم املأ مصر بالهدى والإيمان اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك لك وأنت رجاؤنا لا نضيع وأنت مولانا لا نضل وأنت هادينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله كل خير